أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد أنزلنا إليكم
آه أيوه
يا اخي حرام عليك بقى يا خبر ابيض ايه ده؟ انت بسم الله يا اخي اسكت يا عم قول وانت ساكت بقى ساتر يا رب ايه ده؟ اول مره اسمعك والله كلمة والله اول مره اسمعك قول يا عم قاعد جنب النور كله ولقد
إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم والموعظة للمتقين يا يا اخي يا اخي يا مولانا يا اخي انا عارف ده والله والله العظيم انا عارف اه اه اه انت قلت
ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات
اه يا يا
ايوه عليه السلام حسن سبحانك وانا لابس النار
يا
الذين خلوا من قبلكم ومثلا
سلام
يا مرحبا شوف معهم كتير اه ياه أوه. يا سلام. يا حاج بقى يا سلام يا سلام ايوه ايوه ايوه يا اخويا هلال يا سلام يا سلام
الاصلي ده الدرج الاصلي هنا بقى وبعدين بقى يا سيدي، وبعدين اه ربنا يخليك لينا. انا قاعد لك تاني بس تاني بس اه اوه اوه يا اخي اه انا سامع عنك من اربع سنين فاتوا يا سيدي استغفر والله العظيم الله يكرمك يا سيدنا يلا قول سلام يا سلام يلا قول يا اخويا قول. قول يا اخويا قول. يا جت زي-
يا سيدي استغفر الله والله سامع الكلام ده من اربع سنين سامع عنك من اربع سنين اجعلنا من حسن ظنك
اوه كده هو هو ده يا اخي يا اخي يا اخي يعني لو ما كانش المولد ما كناش هنسمع استغفر الله يا سيدي يا- يعني يا يا يا حاج عبد الباسط يا حبيب قلبي يا اخويا اولى اه اتطلبت اهي انا فرحان انها اتطلبت والله اه إيه. بنتعلم كل سنه الحاجات دي استغفر الله.
ب- ب- بتخلينا بتخلينا نقعد سنين نقول استغفر الله يا سيدي.
والله العظيم.
الزجاجة
إيه ده بقى ده؟
كأنها كوكب دري
انا مستغرب والله العظيم يا هو انا عايز الزجاجة كأنها كوكب دري ينفخ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية
الله مين مين اللي كان بيقول كده؟ مين اللي كان بيقول كده؟ حاجة على الباص يا حبيبي والله قدامي حلوة والصوت حلو والله والله حلوة أوي. يا حبيبي اه يا
الزجاجة كأنها كوكب دري انزلقت من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية
انت عندك حاجات اه بتمشي كده كتير انت عندك حاجات مش كده كتير انا عايز اتعلم بقى يا سيدي قول يا عم اه ايوه يا اخي ونفذ بقى
الزجاجة كأنها كوكب دري انزلقت
اه اه على التوكل ايوه قلنا توكلت ازاي بقى الزجاجة كأنها كوكب دري توقد اه يا سلام اوه يا اخي ما تطلعش حاجتنا بقى في الحته دي ايوه يا عم بقى حرام عليك بقى يا اخي بقى اوه
الزجاجة كأنها كوكب دري منسوقة من شجرة مباركة أي.
زيتونة لا شرقية ولا غربية اه يا سلام بعدين بقى وبعدين وبعدين يا اخي حرام عليك بقى يا اخي مش عشتي والله يكاد زيتها يضيء ده موضوع تاني بقى. دي قضية تانية دي بقى انا بقى ما اقدرش استحمل بقى ده استغفر الله يسر.
لا يا عم انا بقى ما اقدرش استحمل الحاجات دي خالص ايه ده بقى ده
يكاد زيتها يضيء
يا يا يا سلام اه يكاد زيتها يضيء والنبي والنبي
الله نور على نور
نور على نور نور على نور
اه آه. سمعها نور معروف بس الاول بتيجي ازاي دي انا عايز ما تسيبهاش كده يعني تعدي هات وريني نور معروف ازاي تيجي دخل على المحمد عاوز لغايه بقول لك بس ماشي لغايه بقول لك بس ادي كده ثلاثه كده عندي اه طيب ها، قول قول يا سيدي قول يا سيدي اه ايوه هم ايوه ايوه احنا ما اتفقناش على كده خلي بالك شوية ما فكك كده من اللي- ما اتفقناش على كده عايز اسمع واللي يحصل يحصل يلا قول يا اخويا قول انا عايز احكي لغايه ما اقول لك بس ماشي مهم ان شاء الله فقط بعد بكره حارس يا سيدي.
ايوه انا عارف الاسبوع الجاي يا عيني يا عيني وبعدين بقى الله يكرمك يا استاذ قول يا سيدي نور على نور تاني قول بقى قولها ولو اخر مره حتى قول قول يا سيدي ورينا يا عم نور على نور تاني آي آي يا خراب على اللي بيحصل يا خراب على اللي بيحصل وعلى اللي جابونا هنا يا سيدي يا عم اسكت اشكت انا عايز موضوع عروض تاني يا اخويا والنبي عايز بقى حلقات مولد ده غريبه موضوع عروض ده فيها حاجات غريبه جدا حاجه غريبه جدا شيء غريب قوي يا اخي و و وكانها معموله لك ومعمول دي قول يا عم قول يا اخويا انا مش قادر بقى اللي يحصل اللي يحصل أعمل ايه يعني الله حد قال الظروف يجيبوه هنا قول يا اخويا قول اه اه يعني مش مصدق اللي بيحصل ده والله. آه. طيب يا عم. طيب يا سيدي حطينا احنا الحاجات دي انا عايزك تقول حاجات مش عارفينها لحسن ده كل ده عارفينه ولسه معانا حاجات من اللي مش عارفينها دي لسه عايزين نسمعك بس ايوه اسمعني يا عم اسكت بقى قول يا عم قول ياه. ايوه هو ده ايوه جاب لك واسطة يا ريت يا ريت والله يا ريت. غريب قوي يا حاج سيد ده- ده جابوا هنا حاج سيد ده حاج سيد جايبوا لنا منين ده؟ شيء غريب قوي يا اخي حرام على عبادك يا سلام أوه. يا سلام يا سلام انا في حياتي بسمع كتير الله يكرمك والله والله والله الله يكبر الله يكبر- الله يكبر بخير سمعت كده حتى من الناس القدام الله يكبر بخير الله يكبر ما احنا برضه قدام انا ما بسمعش كده من الناس القدام انا بسمعش يا سلام يا سلام انت ما تجيبليش حاجه خالص ايوه هم دول هم دول اه خلاصة الموضوع ربنا يزيدك يا سيدنا الامير يا سيدنا الامير معقول اللي بيحصل ده معقول اللي بيحصل ده احنا ما بنسمعش كده في اذاعه ابدا ما بنسمعش في اذاعه ولا في اسطوانات ولا في الكلام بتاع ده مشايخنا ليهم مشايخنا طيب.
بقول انت كتير قوي آه. إلهي ربنا يفتح عليك فعلا ربنا يفتح عليك روح العارفين يلا يا عم
يسبح له في ذات الغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله والقرآن في بيوت مدين الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه
الله يكرمك يا سيدنا ايه اه يا يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يا سيدي يا أوه.
يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال آه. أوه.
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن أيوة، أيوة.
ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون
يا رب الله
سلام. يا سلام
يخافون يوما تتقلب فيه يا.
القلوب والأبصار.
هو ده الجديد انت عارف ان هو ده الجديد بالنسبه لنا احنا يعني طب الله يا هو ده العظيم.
بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو اوه جنني يا جدع انت يا اخي بقى يوم جامد اوه اوه يا عيني عليك يا ابني اوه هو ده هو ده هو ده يا اخي يا لهوي. انت جننت يا جدع انت يا جدع انت يا جدع انت حرام عليك يا شيخ والله ما سمعت قبل كده يا سلام البساطة دي البساطة دي يا سيدي طيب انا ما بنش الناحية التانية دي
رجال لا تلهيكم تجارة ولا بيع يا سلام.
عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون
انت انت المفروض تعيشنا في نغمه كده مثلا مثلا يعني موت سنه واخد بالك وبعدين السنه اللي بعد منها سخنا في الثانيه انما كده حرام عليك تفسيره ده والله الله يكرمك لا يكرم ايه بقى لا خدنا يا شيخ يكرم ايه بقى خدنا احسن بقى ده السيرة ده والله ده بقى ده كلام بقى ده إكرام بقى. ده السيرة ده بقى اه والله العظيم ربنا يا مش هتكلم ولا واحد يعرف يقول حاجة خالص بعد كده في أي حتة يا راجل اسمه بقى شو الكتبة بقى. وحد يعرف يجي يقول حاجة هنا بعد كده خالص
وتفتح له
كده
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء يخافون يوما فتقلب وكذلك
هداني هداني
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار اه دي حلوه جدا والله يا علي كويسه قوي
يخافون يوما يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من
لازم الجواب ده تاني يا مولانا لو تكرمت عشان مرضى غلط الجواب جاي من بره يا ريس وفي المطلوب زي عاوز الجرعة ولا في يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من كده تدفع وقت عليه نصها يقول لك ايه؟ بس بقى قول قول يا خوفونا يوما دي قول يا سيدي قول قول قول يا يا سلام يا سلام غير عنك يا عم حر هيشتغل يا لهوي يا عيني اه ده حاجات كتير قوي ما جاتش زي ما انا عايز ما جاتش زي ما انا عايز رجال ده ده- ده رجال دي خطيره خطيره ايوه ده- ده ده رجال دي خطيره جدا ده- ده انت واخد بالك ده رجال دي من اخطر ما يمكن جميل جميل جاي على رجال هو ده هو ده ايوه ايوه ايه العالم اللي انا عايزه بيبيعوه يا اخي يوه. ايوه يا سيدي ايوه اه ايوه ايوه ايوه هنا بقى طب ورينا بقى الحاجات اللي هنا دي ورينا بقى النغمات الحلوه اللي هنا. اللي هي اللي هي اللي هي أوه، أوه، أوه. دي دي بقى دي بقى احنا هنا جدا دي بقى قول قول أوه، أوه، أوه، أوه. قول. أوه، أوه. ايوه هو ده
وما في
لا لا لا لا انا بفهمك زكاتي دي انا اتحدى اي استاذ سنه يقول زكاتي دي ما تسمعناش لحد يعني عشان تبقى عارف انا ما سمعناهاش يا رب يا أخي رب على الزكاتي دي اللي متنساهاش سمعت الزكاتي دي تاني بقى استنى الزكاتي اللي فاتت زكاتي التاني ما يخليك حسن هي الزكاة بس مع
زكاتي دي والناس دي خطير سلام يا سلام أوه.
خلاص انا طرحت رجلي كده زينب حاجه فيها حاجه حاجه اجمل من كده مش الطريقه اللي قال لي كده زينب كان فيها حاجه سمعت انا حاجه احسن من كده تتخبى علينا ليه؟ اظهر يا عم الحاجات اللي انا قلت لها ايه كاش رأيك؟
فساد كاش فساد شوف اللي كشفه ده الكلام ده متأخر سنة 83 الكلام ده بيتقري سنة 83 يا متجدد نعم يا سيدي
اهي دي دي دي ريحه من الثلاثه زينب اهي دي ريحه ريحه من الثلاثه زينب دي دي اول سنه من اللي احنا جرعناها دي اول سنه من الثلاثه زينب
لا لا يا سيدي ولا تاني ولا تاني ولا تاني معلش قول قول ولا تاني قول ده حاجات كده يا أخويا.
ولا سوى
صلاتي تنفس شويه ده انا جامد ما علينا طبعا.
جامد.
صوت صلاتي وزكاتي حلوين جدا
اشفق بنفسك كده وحنان قوم حنان ارفق بنفسك كده وحنان كده
ومتعنا ايوه بيقول لك ومت- متعنا يا سيدي وتموت علينا حق يا سيدي قول يا سيدي قول يا سيدي قول اه بقول لك عليها برضه يعني
تمهيد دي تمهيد لمدخل ثاني تمهيد لمدخل جديد اوعى تسمع عندنا شرايط كتير جدا تمهيد لمدخل جديد
يا زكريا سامع
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويكفيهم من سوء
يا سلام